الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد كان المفروض قبل الدخول في صلاة الكسوف اللي هو في الباب 38 من باب صلاة كسوف الشمس والقمر كان في مسألة كنت يعني كان ينبغي اللي هو التعرض ليها ودي كانت مهمة جدا وهي مفيدة في الأمور العصرية المستجدة كان المسألة تتعلق بصلاة الخوف وسبق عرضت جملة من المسائل أو مش المسائل من الفوائد المهمة اللي هي المستنبطة من صلاة الخوف الشيء اللي أردته كان في صورة سؤال هل يجوز صلاة الفريضة إلى غير القبلة ها؟
الاصل لا يجوز يا شيخنا نعم نعم الاصل لا لا يجوز.
يجوز, نعم
بنقول الاصل لا يجوز أحسنت طب ومتى تجوز لو كانت سنة لو كانت نافلة
نعم النصوص الوارده في ال- في النفل في السفر في النفي
صوت الايه الوريدة ايه ال- النصوص الوارده يا شيخنا في السفر في النفي
لا إيه علاقة النفل بقول فريضة لا الف... الفريضه شيخ الاصل ده الخوف يا شيخنا يجوز نعم صلاة الخوف
لا الخوف.
ما أنا- لا عفوا ما أنا- أنا- ليه انا عرضت المس- المساله دي غايه الاهميه؟ لانه ال- الاصل في الفريضه انها تصلى على المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي انها لا تصلى على نافله صح؟ آه، لا لا تصلى على آه، على دابه حيث تدور يعني إلى القبلة وجوبا واضح؟
اي نعم يا شيخنا طيب في صلاة الخوف تلحظ في النصوص التي سبق آه، آه، ذكرها وسبق عرضها انه آه، لا سيما في حديث آه، ابن عباس آه، اللي هو آه، اللي هو في آه، مدون في الحاشية 175 آه، ف- ذكر قال إن كان خوفا هو أشد ر- آه، ركز من الجزئية دي آه، دايما بركز مع إخواني ولأنه احنا بنتكلم طلبة والطالب لازم يعود نفسه ويدرب نفسه على ملكة الاستنباط آه، استنباط الحكم من النص الشرعي وده آه، آه، من مهمات آه، السنة أو المأثور فاحنا ما ينفعش في الفقه حفظ الفقه علم آه، يؤتيه الله من شاء من شاء من أهله فحامل العلم شيء والفقيه في العلم شيء آخر فقد يكون حاملا لشيء كثير هو به جاهل وهنا مكمن الخطورة آه، أو حامل وحافظ له بمعنى يحفظ ولا يفهم ده برضو مشكلة تضره وتضر غيره وتضر دينه فالفقه في الدين عطية منح من الله لمن أراده أن يكون عالما أو على خطى الكبار رحمهم الله ورضي الله عنهم وحفظ من بقي من بقي منهم ممن علمونا وفهمونا ب- بإرادة الله ومشيئته فدايما تنظر إلى محل الاستدلال في النص وتنظر إلى آه، آه، لماذا استم- من أين استنبطت هذه المسألة قال فإن كان خوفا هو أشد يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفا وإثباتا قال من ذلك فإذا فإن كان خوفا هو أشد من ذلك من مسألة آه أنا خايف من ميدان حرب وممكن يكون العدو خلفي بمعنى خلف قبلتي ممكن يكون عن يمين قبلتي ممكن يكون امامي في القبله وارد ولا مش وارد؟
نعم وارد وارد يا دكتور نعم جميل قوي انتبه من الاشياء هذه طيب ومع ذلك ابن عمر يقول ان كان اشد من ذلك احنا الصوره جايه صلوا رجالا واقفين وبيصلوا في اتجاه آه، العدو اتجاهه ده قد يكون في اتجاه قبلتي وقد يكون خلفي وقد يكون يميني او او شمالي طيب قال فان كان اشد صلوا رجالا قياما على اقدامهم مش يبقى فيه ركوع ولا سجود كمان يبقى هي- هي- هيستغل الامر كما في طريق موسى ابن عقبه وانا اشرت المجلس السابق وده ثق مسلم فاذا كان خوف اكثر من ذلك فصل راكبا راكبا او قائما او تومئ إماء المهم إن لابد من الصلاة بأي حال من الأحوال هنا المقصود إيه طرأ في ذهن السؤال آه، آه، أمال ليه يعني منين جاء الكلام في السفينة عند الفقهاء قديما السفينة في البحر معايا ازاي؟ آه، م- م- منين جت؟ يبقى هنا بنوا الامر على صلاه الخوف طب هو ايه العله الجامعه بين الاثنين صحيح ايه العله الجامعه بين الاثنين انت خرجت فرع اللي هو السفينه على اصل في مدار الحرب وصلت الخوف ايه العله اللي هنا عندك ايه سكتوا ليه ولا نقول سؤال صعب
معاك يا مسامعني دكتور، ولا لا؟
معاك. لا لا سامعين يا دكتور سامعين وانت عندك في النص بتاع ابن عمر المدون في الباب في روايه مالك عن نافع انه انه او ركبانا مستقبل القبله او غير مستقبل القبله يبقى ده النص صريح ان انا اكون قد اكون عكس القبله وده وارد آه، وقد اكون في اتجاهها وقد اكون في يمين وشمال القبله يعني انا مش عارف ظروفها هتكون ايه في الوقفه وذكرت لك لفظه حديث ابن عمر عند مسلم من طريق موسى ابن عقبة مداره على نافع يبقى هنا هتكون فقه المسألة يبقى ال ال الواجهة وانت في السفينة جاية منين جت منين ما انت السفينة وحيث ماشية ما على كنتم طريق فعلوا الجهاد السفينة ماشية في طريق انت ما انتش ضامنه هو ماشي حسب اتجاه معين خريطة ماشي عليها ومع ذلك أجازوا الصلاة في السفينة آه، على غير الأصل
نعم نعم صحيح ولا لا يبقى هنا العلة الجامعة هتكون ايه بقى
هنا وحيث ما كنتم فعلوا وجوهكم شر نعم وحيث ما كنتم فعلوا وجوهكم شر ب- برضو ايه العلة إيه- إيه الخوف يا دكتور الاولى الخوف من عدو الثانيه الخوف علته ايه الآن عشان قال لك صلي آه، ي- آه، ف- على خلاف الأصول المهم في الخوف الصلاة الخوف العدو الخوف الوقف من العدو الخوف الثانيه من ال- ان هو أي أيوة لحظة بقى لحظة بقى ال- الخوف من الايه طب ما انت هنا انت آمن ومستأمن
أي- على السفينه
آه، طبعا انت كده في امان وانت بس في يا خالد، السفينه بيت فاضل لي- متحرك على البحر صح صح يبقى عند الخوف في صلاة الخوف آه، غاب عنك غاب عنك آه، رضيت أم أبيت ال- آه، استقبال القبلة أنا
نعم قلت إيه غاب عنك رضيت أم أبيت استقبال القبلة طب السفينة استقبال القبلة أمر في إيدك ولا خارج عن إيدك خارج عن ارادته أحسنت خارج عن حد الإرادة نعم خارج حد الإرادة آه، آه، أما أنت مش هتخترع أنت تقول لي يا ريس أو يا قضبان خايف اتجاه القبلة أقول لك يا عم الشيخ مش عايب غز البحر
صحيح صح يبقى انتبه ال- الفنيات دي بغاية الأهمية للفقيه انك لا تتعجل ركز في مسألة وشوف ده بقى فروع على أصول أقول لك منين جه الحكم تصور المسألة جاء منين تمام كده طيب نعم ادي عندك السفينه بنينا الاصل بتاع المساله على آه، صلاه الخوف كما سبق وذكرت النصوص فيها بنص القران وسنه النبي والاجماع للامه ادي المخرج وعلى ذلك فقس كل المستجدات المعاصره عندك الان الطائره ايه الحكم
مثل السفينه ن- نفس الوضع نفس الوضع طيب القطار القطارات طويلة المفعول مثلا زي الآن القاهرة أسوان آه القاهرة مثلا اللي هو آم، اسكندرية أسوان صحيح القطار بيمشي بطرق مختلفة تماما بنفس الوضع وانت راكبه هيجي عليك صلوات مختلفة آه، يبقى في الحالة دي ال- الجزئية اللي أنا ذكرتها اللي أنا ذكرتها آه، آه، آه، تعرف مخرجها الشرعي مبني على أي أساس يبقى صد خوف الفريضة الأصل كما قال أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ إنه الأصل المنع طب متى يجوز يبقى إذا اضطررت اضطررت والاضطرار ده امر عارض ولا امر طارئ؟
عارض عارض يا شيخنا نعم عارض أعم امر عارض احسنت يبقى اصبح العوارض العوارض لها احكام خاصه ولا احكام اضطراريه؟
خاصة خاصة كم خاص أح- احكام خاصه يبقى هنا هندخل الى فرع القضايا الخاصه او قضايا الاعيان لا تتنزل ابدا على قضاء على قضايا العموم يبقى خرجتني الى مساله اخرى لذلك اخواني لابد ان نفرق بين القضايا وبين الفتوى ونفرق بين قضية العين وقضية العموم يبقى قضية العين أفهمها من الشخص ذاته لا تتعدى إلى غيره ما أقولش دي اللي يقول دي هي دي المستفتى الفقيه اللي هيقضي في المسألة اللي مش عارف الأصول دي هيعجنها ويخربها ويسودها أكثر مما هي سودة فلابد الفقيه يكون عنده ملكة استنباط الحكم متى ومتى متى تكون ومتى لا تكون ده الشيء المهم جدا اللي أنا أردت التنبيه آه، الت- التنبيه إليه آه، بعد كده عشان أرجع إلى آه، المسألة اللي هي آه، رحمه الله آه، بدأ بصلاة كسوف الشمس والقمر وأنهينا المسألة إلى أن وقفنا باب الخلاف آه، إلى باب انعقد في الخلاف في ذلك إيه وجه الخلاف؟ يقول الإمام في صفحة 181 قال فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف فقال يصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس في كل يوم وليس في كل ركعة ركوعان يعني هما ركعتين بس على خلاف الصورة التي آه، ذكرها الإمام رحمه الله و... وأنا عرضت لك آه، ال... آه، ال... وجوه الصلاة وأنا كنت ذكرتها برضو عرضا هكذا في الكتاب المغني شرح السنة المزني وبطرقها وتفريعاتها ورواياتها محققة ومخرجة مطولا في بدر التمام في كتاب ال- ال- في صلاة الكسوف والخسوف الشافعي رحمه الله تعالى يقول فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وإنما أخذنا بحديث لنا غيره فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحو من صلاتكم هذه ادي ال- ال- ال- ال- العله بتاعت الماخذ لمن قال بخلاف قول الشافعي قال نحو من صلاتكم هذه فكلمة من صلاتكم هذه آه، آه، أخذ منها أنها تكون مثل آه، مثل صلاتنا بركعتين فقط لا غير آه، في ال- آه، ثم قال وذكر حديثا عن سمرة بن جندب في معناه فقلت له ألست تزعم أن الحديث إذا جاء ركز بقى دي أصول ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين إذا جاء من وجهين فاختلف فاختلف وكان في الحديث زيادة وكان في الحديث زيادة دي أصول مهمة جدا في الفقه المقارن إذا جاء الحديث من وجهين فاختلف من وجهين إما أن يكون الوجه جاء مستقلا برواية كأنه جاء من حديث ابن عمر مثلا وجاء هكذا بننظر في إسناده إذا كان صحيحا له آه، حكمه وإذا كان ضعيفا له حكمه إذا كان ضعيفا يبقى الحمد لله ريحنا وخرج من نطاق ال- ال- ال- البحث ونطاق المعارضة بقي إذا كان صحيحا أدي واحد اثنين إن يكون جاء الحديث من حديث ابن عمر نفسه واختلف في محل الزيادة زادها قوم و آه، ولم يأتي بها القوم الآخر يعني جاءت من طريق وانفرد بها هذه الزيادة من نفس الحديث يعني الصورة الأولى مخرج واحد عن صحابي الصورة الثانية مخارج عن ذاك الصحابي يعني حديث ابن عمر في الباب لهم روايات أخرى من طرق أخرى أو حديث ابن عمر وحده في باب وبعدين حديث أخرى كأبي هريرة أنس إيش من الصحابة آه، لم يأتوا مثل هذه اللفظة يبقى في الحالة دي بينبغي أن وده إذا ثبت التوجيه بين الروايات التي تصح أو التي ظاهرها التعارض أدي واحد اثنين إذا كان من نفس طريق الصحابي واختلف عليه فيها يبقى لابد من عمل شغلة إسناد لمعرفة الزيادة دي جت من طريق من ركز بقى هنا الإمام هنا أومأ إلى مسألة بغاية الأهمية هل كل زيادة في الخبر تمشى ها
لا يا دكتور ه- بعد التحليل أول إخواني معايا ولا بعيد هو يا نعم شيخنا دكتور مساله الزياده يا شيخنا حضرتك ان كان عن نفس الصحابي هيكون فيها مسألة الترجيح والرد والقبول أما عن صحابة أخر يعني صح... ابن عمر وأبو هريرة أيوة هيكون فيها مسألة الجمع يا شيخنا جميل ده كم ده إذا ثبت اه نعم شيخنا في مسألة الثبوت بالضبط يبقى كم يثبت إذا لم تثبت خلاص أرحتنا والحمد لله يبقى نعم.
هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اللي قال أخونا أنس هنا ده إحنا معانا أهي إيه الوضع؟ الحديث إذا جاء من وجهين الوجهين ده قد يكون من ذاك الصحابي الذي هو أحد الأصحاب في الباب في المرويات لأن ذكرتها أكثر من 12 رواية موجودة و او ان يكون هو الصحابي وحده واختلف عليه فيها يبقى الزياده لها ثلاث حالات اما انها تكون زياده منكره وده اذا خالف فيها الضعيف الصحيحه ردت اتفاقا نحو عليها بالنكاره انتبه الى اهميه الاثر وصبر المرويات في بناء الحكم الشرعي والا هيتخبط والا هيتخبط جامد هيتخبط في نفسه ويخبط في السامع له ويتخبط في الدين ادي ادي اصل غايه الاهميه واما ان تكون الزياده من ثقه بينظر الى حاله ومحل الزياده هل هنبني على حكم ولا هتكون الزياده زياده توضيحيه تفسيريه أنا صبري أو أحد إخواني الفضلاء فهمها من النص أصلا فلما تأتي الزيادة مصرح بها من طريق آخر يبقى دي أسعدتني لأنها بيسموها زيادة توضيحية تفصيلية لا ينبني عليها حكم مستقل يغير نظام المسألة كلياً ادي اثنين ثلاثة زيادة الثقة الثقة هنا بقى الكلام هتقبل او ترد يبقى هنقول النكارة واذا حصل الشذوذ اللي يبقى هنقول بقى الشذوذ اللي هو زيادة الموثق مو الثقة بس ودي اضافة جميلة جدا من الحافظ آه، ابن حجر رحمه الله تعالى لما تكلم في هذه الجزئية آه، انه آه، ز- آه، مو مو مو الثقة لا لان الثقة يبقى لها طب والصدوق ما هو الصدوق موثق لكن حفظه فيه شيء خفيف فنزلوه من الثقة الثبت إلى ثقة في كلام زاد الكلام فيه حبتين بما لا يضر وصفه بالصدوق فهو موثق عند ش... عند جماعة إمام الجرح والتعديل وحاله مشي مع البعض الآخر لكن ليس آه، كالأكابر الأكابر الأكابر تمام في الحفظ والإتقان والتثبت يبقى لما أقول موثق دخل فيه الصدوق والأعلى منه الصدوق والثقة فإذا جاءت الزيادة من هذا الوجه بنقول عليها زيادة آه، آه، الثقة إما أن تقبل فبنقول عليها بقى زيادة الثقة مقبولة وإما أن ترد أما إن أنا أقبل كل زيادة ثقة هكذا على الاضطراد ده كلام طبعا مخالف لجمهور أهل الأثر وأهل العلل منهم ولذا عاتب ابن حجر رحمه الله تعالى النووي رحمه الله لما أطلق قبول زيادة الثقة في بعض مصنفاته هكذا وعاب عليه أنه من أهل الأثر كيف يتبنى شيئا كهذا مشاه بعض الأصوليين لا سيما من أهل العقل المجرد فأحدث تخبطا شديدا في الأصول ف ولذلك من امتع هذه المسائل التي آه، نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى واقدم من ال- ممن ذكرته يعني من هو ابن حجر الى اخره ب- ب- ب- بسنين طويله ابن حجر مات آه، بعد 800 وانه مات بعد 600 وابن عبد البر مات بعد سنه 400 فواضح السنوات الطوال فكان انه لا تقبل على الاضطراد ولا ترد على الاضطراد امال الضابط الضابط فيها هو البحث العلمي نعمل شغله اسناد وبعدين نصبر المرويات ونحقق المرويات في ثبوتها وعدم ثبوتها ثم ننظر في محل الزياده هنسميها زياده ثقه تمام آه، مقبوله ولا نسميها شذوذ يبقى كده اتضحت ليا امتى يكون النكاره امتى يكون شذوذ امتى يكون زياده ثقه مقبوله كده الكلام واضح
ولا شيخنا ربنا يحفظكم طيب الله يرضي قبول اخواننا اللي هم معانا في المجموعه اللي هم لهمش عمل في الحديثيه يبقى هنا الامام رحمه الله تعالى اشار الى هذه الجزئيه اللي انا فصلت فيها بعض الشيء وبهذه الطريقه البسيطه قال بيقول للي قدامه او الخصم اللي بيتكلم معاه يقول له اذا جاء الحديث من وجهين وانا ذكرت لك ما معنى من وجهين ادي واحد اختلف ده الوجه ده اختلف مع الوجه ده وكان في الحديث زياده سواء كان وجه مستقل عن صحابي او سواء كان في مع الصحابي نفسه من طرق عنه قال كان الجائي كان الجائي يعني اللي جاء بالزيادة أولى أن يقبل قوله أولى أن يقبل قوله جاء بالزيادة يبقى الكلام ده امتى بقى
عند عدم المخالفه آه، آه، مفيش راوي خالف بص بص أخ أنا نعم شيخ.
ما دخلش الإخوة في تفاصيل الأمور تمام.
الإجابة على قد السؤال وهي بول في الح- الزيادة كان الجائي بالزيادة أولى أن يقبل قوله متى هو سؤال عند وعليه ثبوت.
إجابة محدودة عند ثبوتها يا شيخ اللي أنا اللي أنا قلته ده عند ثبوتها بس احسن كده كده جميل تعجبني يبقى الكلام ده اذا ثبتت نعم اذا ثبتت الزياده تمام ازاي؟ طيب نعم.
وال وال والجزء الثاني في بعد ثبوت الزياده موقف الزياده ايه؟ بناء على ما ذكرت
نعم، نعم.
ال- ال- الباب فيه 18 خبر والصحابي له عنه عنه مرويات مرويات تمام له عنه مرويات يبقى انا اعمل ايه امشيها ازاي ولذلك لو انك تذكر في لما اتكلمنا عن صلاه ال آه، في في ال- واحنا قلنا في صلاه الخوف لما إذ- اللفظه اللي جاءت من آه، في حديث آه، لا الله في حديث حذيفه ومن وجه في حديث ابن عباس لما آه، قال آه، انه آه، آه، صلى ركعه وبعدين ركعه مع كل فريق و و ولم يقضوا فظاهر الروايه انه كل واحد صلى ركعه وما قضاش اللي عليه مع ان كل 18 روايه اللي ذكر مضيك 18 صحابي ومنهم من الاصحاب منهم حذيفه وابن عباس وغيرهما اتت من طرق عنه كل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين يبقى معنى هذه انه هذه الزياده التي جاءت من طريق آه، حذيفه بهذه الصوره ح- حكمنا عليها بالشذوذ حكمنا عليها بالشذوذ ف- فده ده مثال لنا الان طيب ال- الامام هنا يقول لانه اثبت ما لم يثبت الذي نقص جميل يبقى بنظر الاول لمحل الزياده ونوع الزياده ايه ونوع الزياده ايه طيب ونوع الزياده ايه هتعمل لي مشكله في المرويات ولا لا ولا ح- في الحاله ديت اما ارد واما يلزمني الجمع بين المرويات بين اللي جاب الزياده وبين اللي ما جابش الزياده ده مفهوم كلام الشافعي رحمه الله قال بلى الخصم مشي مع الخط فاهمين بعض تمام فقلت ففي حديثنا الزياده التي تسمع اللي انت سمعتها دي فقال اصحابه عليك ان ترجع اليه واضحه بقى ازاي عليك ان ترجع اليه يبقى ان عندي آه، آه، لفظه زي كده فيها غموض الزياده هنا فيها غموض يبقى الغموض ده رجعوا الامام الى من لا غموض فيه قال وقال فالنعمان بن بشير يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم آه آه ولا يذكر في كل ركعة ركوعان فقلت فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس ركز بقى من الكلام الجميل ده فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين أفتأخذ به واضح يبقى صلى ركعتين ثم ركعتين يبقى اتنين في اتنين ألا تأخذ به يبقى النعمان الخبر ذكره آه، لا يذكر في كل ركعات الركوعان جابوا هكذا صلاة الخوف وما قالش السياق ماشي ازاي قال كصلاتكم هذه ركز يبقى أخذ على ظاهرها وقال هم ركعتين ما فيش غيرهم دي واحنا بنصلي واحتج بقى في المخالفة قال طيب بالصبر المرويات وده الأصل اللي علمناه الشافعي رحمه الله لابد من صبر المرويات في الباب لمعرفة هذه الضوابط والأصول فثبت عن النعمان الآتي الذي اعترض به آه، الشافعي أو أراد توضيحه للخصم قال أنه صلى ركعتين ما انكسفتش الشمس ما انك- ما انكشفش الحال فصلى ركعتين كمان يبقى صلى اتنين في اتنين على الأصل اللي موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأصحاب فبيقول للخصم أتأخذ به أو لا ما يقولش بقى أنا معايا رواية بتقول يعني كانه بيقول هنا أنا رديت القول ال- المجمل او المضمر الى القول المفصل يبقى تعين الرجوع الى القول المفصل ودي بيرجعنا للقواعد اللي احنا درسناها ان لابد ال- او الشيء المترتب على آه، على هذه الامور هتدخل في باب المجمل وباب آه، ال- المبين او المفصل وباب المنطوق والمفهوم وباب ال- العام والخاص يبقى هنا المجمل والايه والمبين هتنفع معانا في هذا الباب يبقى الزمه بوجوب الاخذ بهذه الطريقه والرجوع هنا فبدون صبر المرويات في الباب لابد وان يحدث العطن آه، في فهم آه، المساله الفقهيه قال قال لا أفتأخذ به قال لا قلت فأنت إذا تخالف حديث النعمان وحديثنا حديث النعمان وحديثنا يبقى أنت اعترضت ركز هم الكلام يبقى أنت اعترضت أنت اعترضت برواية النعمان وجاء فيها اللفظة بتاعتك من صلاتكم هذه وسكت جاب له من طريق النعمان ذاته هذا التوضيح فانت اخذت بالطريق الاول من طريق النعمان وبعدين ما اخذتش بالطريق الثاني بتاع النعمان ليه؟ يبقى هيلزمك اما ان تسلم للمجمل والمبين واما ان ترد الاثنين لا مجمل ولا مبين اذا انت مش هتاخذ انت اخذت بالروايه الاولى يلزمك ان تاخذ بالروايه التوضيحيه الاخرى فبيقول له اتاخذ بهذه الروايه اللي هي من نفس الطريق اللي انت اعترضت بيه قال له لا فبيرد على رد بديهي جدا بيقول له يعني اذا انت اه بقى ايه يبقى بيلزمك ان انت هتاخد وتاخد بديك فان اعترضت على واحده منهما يلزمك الاعتراض على الاثنين ده طبعا كلام واضح جدا وبكل هدوء شوف يا اخواني ده اصول في غايه الاهميه ومتكرره كثيرا في الاصول وتستطيع ان تنفرد عنها آه، بقواعد في غايه الاهميه يبقى هنا قف- قال فانت اذا تخالف حديث النعمان وحديثنا الحديث اللي انت اعترضت بيه والحديث اللي معانا واضح آه، وليس لك في حديث النعمان الا ما لك في حديث ابي بكر وسمره وساق مجموعه اللي احنا ذكرناه وانت تعلم ان اسنادنا في حديثنا من اثبت اسناد من اثبت اسناد الناس الحديث يحتج بالشافعي آه، طبعا من من العوالي وفي غايه الصحه تمام آه، ده مش هو ده بس لا والمجموعه اللي انا ذكرتها لك في المجلس اللي فات اكثر من آه، 18 روايه وروايه ابن مسعود ذكرت ضعيفه الاسناد فهي طبعا آه، يشهد لها ما في الباب آه، فهنا اعترض عليه قال له طبعا انت ملزم بهذا الامر ووجه التشكل بتاعك هنا غير مقبول من طريق واحد الطريق واضح جدا ما فيش فيه اي اشكاليه الاشكاليه عندك انت ان انت اعترضت باحدى الروايات من طريق النعمان وانا سردت عليك ماذا لو كان آه، آه، آه، ب- ب- بروايه اخرى توضح الروايه المجمله عندك فلما اعترضت على الروايه المفصله يلزمك ان ترد الروايه المجمله ولا تعترض ولا تعترض بها ده اصل في غايه الاهميه آه، اردت بيانه ولا يفهم هذا الكلام ولا يعقله على الجاده الا الدارس لاصول وضوابط الفقه المقارن وفقه الروايه آه، ال- المبنيه على علم الاسانيد وعلم المتون من حيث الشذوذ والنكاره وزياده الثقه فهذه فوائد في غايه الاهميه رحم الله الامام الشافعي رحمه واسعه فقال روى بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في كل ركعه في كل ركعه قال فقلت له فتقول به أنت قال لا ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم قلت لم نثبته لم نثبته يبقى رجعنا للأصل اللي احنا حفظناه لابد من تثبيت العرش ثم نقش العرش يبقى المعول الرئيسي عند البناء أو الهدم او هنقول ال ال ال آه، تمشيط المساله او الاعتراض عليها بثبوت الوارد بها من عدم ثبوته يبقى هنا ما عندناش حاجه اسمها في روايه بتقول وفي قول بيقول ما زلت بقول ده تخبط وده لا يسمى فقها بحال من الاحوال لازم قبل ما اقول في روايه وفي قول بيقول لابد من التثبت من القائل ومعتمده ثم الروايه ثبتت او لم تثبت دي اسس الف باء في الفقه المقارن وفي العلم بصفه بصفه عامه قال ولم لا تثبته قلت هو من وجه منقطع الله يبقى ده بيؤكد الكلام اللي انا بداته مع حبايبي الكرام وضحته يبقى هنا الامام آه، ال- آه، هدي يا اخواني كلها اصول اصول مش هتفهمها ابدا لوحدك مستحيل دي اصول لما جه الائمه الكبار بعدين ائمه التحقيق ابن حجر والذهبي وغيرهم من الائمه وخرجوا الاصول دي آه، آه، موضحه مفصله في نقاط وفي مصنفات ما جابهاش من دماغه واخترعها من دماغه ابدا ده طلعها من كلام الائمه كهؤلاء وهو امام حافظ صاحب مرويات خرجها لنا في اصول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه دي ضوابط زي بالضبط بقول لك البخاري فقيه بتقول لي مين قال انه فقيه اقول لك الصيام بتاعه بس ما فهمهاش الا من مشى على طريق البخاري وطريق البخاري تمام لما يديك اصول ويجيب لك الرواية من طريقه المرفوعة ثم يجيب لك الرواية من طريقه بإثر الباب أو الباب ذاته إن في علة أرشد إلى المنافق كأنه بيقول انتبه يا صاحبي اللي جاي بعدي أنا عارف العلة إيه وانتبه ليها تمام وكذا مسلم فلذلك من الأغبياء المعاصرين الذين يتكلمون فيما لا يعرفون أحدثوا بلبلة وهو جاهل الأمر ليس كذلك لذلك أنا بقول الحمد لله دين محمد ليس فيه آه، آه، آه، اختلافات ولا مضادات ولا هذه المعطرات التي نسمعها في ال- ال- آه، من المعاصرين إنما يأتي الشتات والدخن من الجهلاء الذين يغممون بما لا أصل له في الدين وإن كان أصل فهو أصل آه، مغبون أصل مهزوم بل عليه الكلام على أنه أصل نقي وهنا بتأتي الفضيحة له من طلاب العلم الذين رصدوا حياتهم لدين الله لا لشهرة ولا رغبة آه، آه، ولا رغبة في حياة فالإمام هنا يقول آه، اما بيقول له طب وانت ب- ب- ما ما خدتش بيه ليه؟ آه، قال له هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد انتبه بيبقى اصبح المنقطع من قسيم ايه؟ ها آه.
الضعيف يا شيخنا
ضعيف
ايوه طيب هو ما تحسسوني كده وانا قاعد لوحدي كده عامل زي الغلبان ما تكلموا معايا كده لا.
هل انا بقول كلام احنا غلط شيخنا- ولا كلام لا يا بيقول؟
شيخنا احنا بنقفل يا شيخنا المي...
ما ما دي أقول لحضرتك أصول عشان- يا اخواني مهمه دي هو اصول يا شيخنا احنا مهمة بنقفل المايكات عشان الدوشه الخارجيه عندنا يعني يا
أنا شيخنا ب- بقول لك الآن أصبح المنقطع المقدمة في حلقة نعم.
مفقودة الحلقة دي مين وحاله إيه يبقى هو من القصيم الضعيف يبقى ضعف لانقطاعه بين فلان وفلان إذا ثبت المنقطع من وجه آخر بسبب المرويات خلاص فالإمام بيقول له لا قال له ما أخدش بهذه الرواية لأنه جاءت من طريق منقطع والمنقطع لا يحتج به لا سيما اذا جاء بغريبه لم تكن عند الحفاظ الاكابر من الطرق الصحيحه انتبه لهذه الالفاظ فيقول ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد انتبه بقى على وجه الانفراد هذا يعني تمشيته للمنقطع حال ايه؟
المتابعه احسن حال المتابعه يبقى اذا نعم.
جاء من طريق م- آه، آه، م- منفرد بهذه ال- ال- ال- الوقت يبقى له حالتان اذا كان من نفس طريق الصحابي وجاء من طرق همشيها تلقائي بالمتابعات المتابعات دي قد تكشف لي محل الانقطاع وقد لا تكشف محل الانقطاع فهي هتمشي من جمله الحديث المروي مثلا عن ابن عمر مثلا يبقى هتمشي من حيث الجملة في المتابعات وإذا جاءت من طريق فرد منفرد لوحده كصحابي مستقل هحكم عليه إسناده ضعيف لأجل الانقطاع ولكن يشهد له حديث محمد وحديث خالد وحديث إشي بيبقى أش- أصبح الشاهد زي ما قلت الشاهد بيبقى من بره والم... و- وال- طبعاً.
والمتابع من جوه تمام فمن جوه دي يعني المتابعات ومن بره يعني الشواذ فهنا كلام الامام يقول نحن نثبت المنقطع على وجه الانفراد اما الانفراد يكون ده مداره على راو واحد او صحابي واحد يبقى باذن له متابعات بمشيها او اذا كان له شواذ من حديث انس حديث ابو هريره الى اخره فبمشيها بناء على الوارد المتابع او الشاهد له قال ووجهه نراه والله اعلم غلطا يبقى آه، يبقى بعد ما اثر الاصل اللي موجود يبقى في هذه الحاله هيكون في وهم موجود في ال ال ال الروايه وده هيبقى لها نظائر ان شاء الله بهرشد اليها في مجلس الفقه آه، ودي سبب التاخير في عرض آه، ال- ال- المجلس ايضا ال- هذا الاسبوع آه، لانه الراوي موثق وزي الفل وكل حاجه ليه غلطوا الحكم ابن موسى هنا ليه غلطوه مع انه اتى في حديث عمرو ابن حزم فيه آه، اللي هو الصحيفه اللي فيه احكام آه، ال- الحدود والديات والى اخره فده كان الوجه الف- في الموضوع واتحكم عليه انه ليه ليه بيغلطوه تمام فدي الجزئيه بغايه الاهميه تاتي ان شاء الله قال وهل تروي عن ابن عباس وهل تروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركوعات تروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركوعات قلت نعم و- وساق الخبر أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن سليمان الأحول يقول سمعت طاووسا اللي هو ابن كيسان يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في آه، آه، صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات قال الشافعي هذا ومع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة وأبي موسى وكثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة موافقة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان المرويات أنا سبرتها لك وبعتها لك على في الصفحة المنقولة من المغني قال فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس فقلت الدلالة عن ابن عباس موافقة لحديث زيد بن أسلم عنه يبقى هنا أعمل الرواية من حيث مين أثبت في مين عند المخالفة ومين يقدم على مين عند المخالفة هيجعل زيد بن أسلم اللي هو العدوي ده ثقة من علماء آه، آه، العلماء عن عطاء بن يسار اللي هو الهلالي ودي أيضا آه، من الفضلاء الثقات وده من صغار الطبقة الثانية الطبقة دي طبقة التابعين في كبير تابعين وسطى من كبار التابعين صغرى من كبار التابعين تمام عن ابن عباس قال ان المنظومه دي اللي هو زيد بن ثابت عن عطاء عن ابن عباس لما احنا آه، درسنا في المصطلح الملح الاسناديه يقول لك اصح الاسانيد واقوى الاسانيد صح
نعم شيخنا بالضبط فدي هي فيها وجهات نظر الائمه نعم.
مش قاعده افتراضيه يعني كل واحد ثبت عنده روايه و- وله عنده حظ من الحفظ ومن المرويات بيقول دي بيقدم على دي ودي يقدم على وجهات نظر لكن الكل في النهايه هم اقوياء وحفاظ آه، من المتقنين في الروايه فهنا بيقول زيد بن اسلم عن عطاء عن ابن عباس اشد واقوى واثبت من سليمان الأحول سليمان الأحول هنا غالب ظني اللي هو ابن أبي مسلم المكي لأن في سليمان آه، اللي هو ابن داود ده ابن رشيد ده من رجال مسلم ده عن طاووس وفي سليمان اللي هو أبي مسلم المكي أظن ده المشهور عند الجماعة حد لو معاه المز يشوفها كده
هذا شيخنا
قال عن طاووس اللي هو ابن كيسان عن ابن عباس وطاووس طبعا ده اللي هو ال- اليماني من اصحاب ابن عباس آم، ده آه، يماني فارسي آه، عشان آه، يعني ممكن يوصف في بعض المصنفات انه يمني ويوصف بعض المصنفات على انه فارسي في كتب الرجال فطاووس ده اللي هو ابن كيسان اللي هو اليماني ال- ال- الفارسي ده من الثقات الفقهاء من الثقات الفقهاء عن ابن عباس قال فأين الدلالة قيل روى ركز بقى معايا شوف بقى هنا الصارف للإمام الشافعي أو القرينة الدالة على أنه أخذ بإحدى آه، الروايتين عند التعارض الاثنين ماشيين الاثنين ماشيين سواء كان سليمان عن موسى عن ابن عباس وسواء كان زيد عن عطاء عن ابن عباس حصل بينهم شقاق يبقى هتاخد بأي رواية هاخد بين الرواية اللي لها قرينة صريفة تدل على اللي اخد بواحدة دون التانية وال- والقرينة دي إما إنها تكون متصلة من نفس السياق وإما إنها تكون خارجة أو منفصلة عن السياق شوف بقى الكلام فهنا بيقول آه، إبراهيم روى إبراهيم ابن محمد اللي هو مين؟
ابن اللي ابي هو يحيى شيخنا أصحاب المتروك الخبر وابن أبي ابن أبي يحيى الخبر.
ابن ابي يحيى المتروك اللي هو أيوه اللي هو المتروك نعم شيخ تمام عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرو أو صفوان ابن عبد الله ابن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان في كل ركعة ركوعان طيب الصارف اللي خد بيه هنا الشافعي هو موثق عند الشافعي طب وعند غير الشافعي
غير موثق نعم غير موثق بالضبط يبقى هنا آه، يبقى الإمام رحمه الله تعالى اعتمد على هذا الصارف وأخذ بإحدى الروايتين آه، برواية ابن عباس هذه يبقى آه، قال عندك تحت في ال- في في الحاشية آه، بيقول المصنف أو المحشي لم أعثر عليه عند غير الشافعي هو كذلك يعني جاءت من طريق فرد انفرد الشافعي بذكرها واضح كده الصورة نعم شيخ يقول وهي وإن كانت ركز بقى ده ال- اللي هو إيه اللي فيه مجاملة بعض الشيء وما ينفعش وهي وإن كانت عن إبراهيم بن محمد آه، آه، كان يلزم الرجل إنه يقول مين هو إبراهيم بن محمد ما أدري بقى إذا كان هو شافعي ولا لأ لانه اذا كان شافعي وبيغمم يبقى ده تبقى عيب انه انه يتقال كده لانه يجب ان ان يكون متحررا احنا بنحب الشافعي ونحب احمد ونحب مالك وابو حنيفه كلهم رحمهم الله لكن عند في- لما ندخل في علم حديث ما بنعرفش مجاملات لاحد صح ولا لا؟
فاهم شيخنا نعم ده اللي هم اصلوه ده مش كلام انا ده اللي هم اصلوه ما هو ده من الام اه آه، وقال وان كان ابراهيم بن محمد فهو مقبول عند الشافعي فاذا كان مقبول عند الشافعي فهو ليس بمقبول عند غير غير الشافعي الشيخ بالضبط دي بقى بتفيد في اثناء الايه؟ اثناء البحث ال- اثناء البحث العلمي. آه، قال وابن عباس لا يصلي في الكسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء يبقى كلمة ست ركعات في أربع سجدات ست ركعات يعني صلي ثلاثة آه، آه، في وبعدين سج- آه، سجدتين ثلاثة بعد ركعتين هيخلوهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة فقال له لا يبقى في هذه الحالة آه، آه، هو آه، الماشي عن ابن عباس وصاب عن ابن عباس انه صلى كغيره آه، ركعتان صلى ركعتين في ركعتين يعني الر- الركعة في ركوعين مع السجد السجود بتاعها ركوعين مع السجدة صح؟ معايا ولا لا؟
نعم شيخ انا مع آه حضرتك شيخنا.
يعني بيصير الركعة الركعة في- فيها ركوعان واضح
نعم شيخ و- و- والس- والسجود خلاص معروف فلما اعترض على الشافعي بأن ابن عباس بيأتي بالثلاث ركعات يبقى أصبح ستة في أربعة قال له لا وبدأ يعرض عليه يورد عليه بهذه الإرادات طبعا آه، آه، م- م- م- يعني المفروض في هذه الحالة بيكون الاحتجاج بفعل ابن عباس آه، اللي يعترض على هذه الرواية لكن هنقول ان هو وقع له بهذا الإسناد من طريق رجل متكلم فيه بشدة كهذا الراوي إن ما مشيناهاش من هذا الجانب هنمشيها بفعل ابن عباس ثم نمشيها ببقية الروايات عن ابن عباس يبقى إما أن تكون ما بين آه، الشذوذ هتكون ما بين الشذوذ والنقارة هذا العدد المذكور أو الذي اعترض به على الشافعي رحمه الله يبقى قال وابن عباس لا يصلي في الكسوف خلاف صلاة النبي إن شاء الله انتبه من دي فيها إشارة لأن الصحابية إذا علم خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم آه، قولا أو فعلا لا يتعمد مخالفته أبدا بل يلتزم به ويقول به فب- ولذلك قال إن شاء الله طبعا هو كما قال إنه لا يظن في الصحابي إلا إلا خيرا كما سيأتي بيانه لاحقا قال شيخنا وإذا كان شيخنا- عطاء بن يسار نعم آه، سليمان الاحول فعلا زي ما حضرتك ذكرت يا شيخنا آه، اللي هو سليمان بن ابي مسلم المكي سليمان مين؟
سليمان بن ابي مسلم اللي هو المكي جميل طب الأحول.
الحمد لله يبقى هو سليمان ابن مسلم اللي ابن هو أبي مسلم.
المكي اللي هو الأحول وده آه، نعم من شيخنا.
الثقات آه، نعم شيخنا.
وده من الأشياء المهمة ال- برضه هي لطيفة أنا لما لما لما قرأتها افتكرت كلمة كان حدثنيها أخونا الشيخ أحمد البزاري عن آه، عن أخينا السيد آه، عبد المتعال في ماجستيره أنه آه، ب- ب- ذكر في لهم الرواة ثقة ثقة ده مش كلام الشيخ سيد ده كلام ال... ك- كلام الأئمة فبيقول آه، ثقة ثقة فبعض المناقشين للأسف بيقول له إيه ثقة ثقة دي احنا أول مرة نسمعها يا دي المصيبة السوداء يعني أول مرة تسمعها طب أنا أنا أنا أقول له إيه ده بقى؟ أما أنت بتقول راجل بتناقش الماجستير لطالب متقدم أو آه، آه، ل- دراسة درجة الماجستير وأنت راجل بتناقش المفروض تكون أنت راجل مخضرم أول مرة تقابلك آه، ثقة ثقة وتقول مش عارف اجيبها منين ديت ولا اول مره نسمعها يبقى انت بقى بلاش قول كلمه تزعل واخواننا يقولها طبعا كلام سخيف ملوش شيء فلما آه، آه، آه، قرات ترجمه الرجل ووصف بانه ثقه ثقه انا افتكرت الكلمه اللي ذكرها لي اخ احمد آه، عن الشيخ سيد آه، اسال الله ان يبارك فيكم جميعا فادي الامور يعني معلش بتبقى تيجي تفرعات كده الذاكره بتجيبها في الخفايا فعلى كل حال قال واذا كان عطاء بن يسار وعمرو او صفوان ابن عبد الله اللي هو طبعا ده ابن اميه القرشي ده من الثقات ايضا والحسن البصري يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الاحول كانت روايه ثلاثه اولى ان تقبل بدا يكلمك بطريقه العدد واحد خالف أربعة وجاء بمثل هذه المخالفة هنا هقول وذاك بقول لك هي بين الشذوذ وبين النقارة طب ده سليمان ثقة وحاطط المخالفة يبقى هسميها ايه بقى شذوذ ولا نقارة؟
شذوذا بس الحمد لله قال آه، ال- كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم يبقى احنا هنقول بقى عبد الله بن أبي بكر مش هتخالف القضية ليه؟ هنشيلها من احتجاجات الإمام الشافعي نقول لك يا إمام رحمك الله اللي أنت قلته ده فيه الكفاية و آه، اللهم اغفرنا ولك لأنها جاءت من طريق ضعيف جدا آه، آه، اللي هو محمد ابن آه، اللي هو آه، سليمان محمد ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى يبقى انت بتشيلها من محل النزاع وبتكتفي باللي ذكره الشافعي وكفايه رحمه الله تعالى رحمه جامه فهم عندك عطاء عمرو او صفوان ابن عبد الله وعندك الحسن وعندك آه، فعل ابن عباس او ظن في ابن عباس انه لا يصلي صلاه على خلاف ما روى او على خلاف ما جاء عن غيره من الصحابه او على خلاف ما ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل يبقى ده كفايه وروايه عبد الله بن ابي بكر جاءت من طريق ضعيف جدا بنشيلها من محل آه، آه، من محل ال- المناقشه يقول آه، فدي بتبقى مراوات أكثر حديثا وأشبه بالعلم بالحديث من سليمان الأحول قال وقد روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في كل ركعة وروي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في كل ركعة تمام طيب ال بسم الله آه، هذا الرواية عندك ذكرها في الحاشية آه، من طريق الثورة عن خالد الحذاء أو عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه قال الإمام يقول اعترض عليه بهذا أيضا قال قلت لو ثبت ركز بقى في الإشارة هذه لو ثبت يبقى أنا أعمل إيه؟
لأن إذا ثبت يبقى إيه القاعدة عندنا؟
إذا ثبت النص وجب ال- ال- وجب العمل به يبقى هنقول ثبت العرش ثم منقش صح؟
نعم شيخ.
ادي هي جميل اهو يبقى احنا بنطلع القواعد من كلام الامام نعم ها، بسيطه يبقى هنقول يقول لو ثبتت يبقى لو ثبتت يبقى هنحطها في المحيط ونشوف ايه بقى الح- ايه المشكله ليه حدث برضه احكم عليها بالشذوذ ولا أ- أ- اجمعها مع بقيه المرويات ازاي دخلنا في نطاق الفهم والفقه يبقى قال اولا لو ثبتت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزال صح معاه ولا لا ن- نعم شيخنا يبقى بيقول يبقى أنا الزلزلة يعني هي الزلازل اللي بتحصل دي يعني إنه نعم.
إنه فرق بين الاتنين زي ما أنا بلجأ لرب العالمين ب- بإصابة الكسوف الخشوب بما جاء عن النبي بركعتين ركعتين آه، ب- بال- بالمذكور في الباب آه، جت الزلزلة فالزلزلة يبقى ب- بخليها ثلاث ركعات فأنت هتقول لي طيب ده الأمر ده أمر تعبدي يبقى منين جابها ابن عباس هل هو اخترعها هل هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم هل عزاها إلى النبي وهل حدث زلازل في عصر النبي او لا وهل فتحت علي باب كبير ملوش حدود فهنا بيقول لو ثبت عن ابن عباس اشبه ان يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر وبين الزلزله يبقى تثبيت الروايه وبعدين التوجيه عند التعارض وان سوى بينهما ركز بقى وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت ممن رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت وكذلك نحن وكذلك نقول نحن وأنت الله كلام ذهب وذرر يعني نعم.
إذا إحنا آه، آه، آه، متفقين على ما قاله الإمام مع المحاور ولا- واللي اعترض به قال لي والله هذه الرواية إذا ثبتت ننظر في الإسناد مرة تانية ربما تكون في راوي له أوهام شيء إلى آخره اختلف في إسناد إلي يبقى أنا ب- بدي ال- الرواية حظ من ال- آه، آه، ال- النظر مرة أخرى ربما أظفر بشيء آه، ينهي الموضوع واحنا على البر طيب وصلت بان الاسناد صحيح وزي الفل وعشرة على عشرة يبقى اعمل ايه ومش قادر اجمع ال- آه، ال- اجمع الشمل بطريق مرضي مقبول يعني دلوقتي انت بتقول ربما يكون الزلزله آه، غيرها مع الكسوف والخسوف فانا اوردت شيء بقول طب ده امر تعبدي يعني هتكون من طريق ابن عباس وده على خلاف ما جاء عن ابن عباس في المرويات أما وقد جاءت في زلزلة فالزلزلة هيكون لها حكم كهذا هيكون جابه منين يا ويا ترى ابن عباس انفرد به أم له متابع يبقى محتاجة إلى مزيد بحث طيب عند التعارض بمثل هذه الأمور ومش لها إجابة موثوقة الإمام يقول وإن سوى بينهما بهذا العرض وبهذه الصورة يقول فأحاديثنا أكثر وأثبت مما رويت يبقى أنا باخذ بالثابت من كل الوجوه والأكثر ثبوتا تمام وقال ودي قاعدة أنا وأنت بنقول بيها ويتوقف في هذا الأمر لحين إشعار آخر كأنه يقول هذا الإمام رحمه الله يبقى ده كل علم الإمام يؤصله في كلامه قال ومن أصحابكم لا خلاص لا لا تفضل لا شكرا بارك الله فيك بس هو زوري مش مضبوط لا لا لا هو ما قال ومن أصحابكم من قال ركز بقى ومن أصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في خسوف الشمس هم؟ قلت فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن تذكر قوله كأنه بيقول له إيه
بلاش من ده إيه ده كده كده- الله المستعان يعني ش- شيء غريب يعني بقول واحد من جامعتكم بيقول كذا كذا اقول بقى ركز الحاجات دي يا اخواني والله ضرر ضرر وفي قمه النزاهه يا سلام يعني ما تجيش بقى آه، يعني آه، يبقى للاسف الشديد ال- المساله منهيه من طريق السلفين وبعدين يجي واحد من اغبياء العصر يقوم يعرض المسألة بشكل غريب عجيب وبعدين يجي بعض الأتباع المعجبين بيه أو اللي اتربوا عليه أو اللي بيحبوه أو اللي بيسمعوا له أو اللي ماشيين على طريقته يقولوا والله ده في قول البعض أهل العلم انتبه بالجزئية دي طب هو الرجل إن كان شجاعا يقول من هم بعض أهل العلم لأنك أنت تعلم كأنه لا يوجد أحد يتكلم بهذا الكلام السخيف الأحمق ايوه بالضبط فالرأي محمد بيقول ايه بيقول لك يمكن يعني نفسه او يعني ايه بالضبط فال يا- ايه يقول انا اقول ف- فديت بتبقى للاسف من ربنا يعافينا واياكم الكبر والعجب بالنفس وده بتبقى فضيحه بجلاجل ان انت تحدث قولا لم يكن لك فيه سالف هذا كلام خطير ولو قلنا حتى السالف السالف هذا ثبت عنه او لا ووفق عليه او خولف كل دي يا اخواني اصول في غايه الاهميه اللي عنده قدره ان يتعلمها ويسال ربه وهذا يشمر ويدخل واللي ما عندوش يحترم نفسه ويسيب الساحه لاهلها بدل من ان يعطل ويعكر صفو حلاوه هذا الدين الحنيف فالخلافات آه، آه، آه، او كثره الخلافات والمشاكل بتاتي من هذه آه، من هذه الوجوه فلما تقولش قال بعضهم والبعض بيقول ده كلام احمق ملوش اي لازمه وانا عركته في هذه الاشارات في كشف العوار لمن قراه بهذه الصوره آه، فيقول الإمام، ومن اصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في كسوف الشمس وإيه الفرق بين الاثنين كما سبق قلت فقد خالفنا نحن وأنت فلا عليك أن تذك... أل- آه، ألا تذكر قولا آه، فكأنه يعني سيبنا منه قال فما الحجة عليه قلت حديثه حجة عليه وهو يروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخشفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله يبقى ده حدث من آيات الله في كونه من آيات الله في كونه آه، آه، ليخوف الله بهما عباده تمام مش بقوم وأزغرط وأعمل طبول ومزامير واجيب الممثلين والممثلات واقعد اعمل لي احتفالات آه، فيها آه، آه، هذه القاذورات طبعا ده تخبط فهمي لا شك منه لأنه العلة المقصودة هنا آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بهم عباده بيفكرهم بيذكرهم ان في للكون اله فينبغي لهم الخوف وينبغي لهم ال- الحب والرجاء في الله جل وعلا فاذا رايتم هذا فافزعوا الى الله الى ذكره الى دعائه الى كان الله ارادها اختبارا وتنبيها للمجتمع الذي حدث به هذا الحدث ثم كان ذكر الله الذي فزع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم آه، الصلاة لكسوف الشمس وأمره مثل فعله يبقى آه، ال- الأمر به فعله صلى الله عليه وسلم ومن هنا بيكون إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعله دل على الوجوب قولا واحدا وده من الأصول المهمة في أصول الفقه إذا وافق الفعل القول أو القول الفعل دل على الوجوب قولا واحدا آه، وقد أمر في خسوف القمر بالفزع إلى ذكر الله كما أمر به في خسوف الشمس طبعا ده إشارات كما ذكرت لكم هذه وبيدل طبعا بيرد بيقول له طيب لما الراجل صاحبنا ده حصل حصل منه ده هل من حجة عندنا في الخبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرد هذه الحماقة اللي اتقالت دي قال له نعم فيه وذكر له هذا النص الجميل بهذا التأصيل الرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتمشى إلا مع العقل السليم قال وقد قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال ولو لم يكن عليه حجة إلا هذا كانت عليه يبقى دي كفاية تمام قال وفي حديث ابن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الشمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة سبق طبعا هذه المرويات وسبق ذكرها قال وفي الحديث الثابت سبق ذكره أيضا وعرضه أن ابن عباس صلى في خسوف الشمس في خسوف القمر كما صلى في كسوف الشمس ثم أعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك كأنه بيؤكد له على حماقة القائل لهذا القول قال له بالله عليك لا تذكره ولا عاوزين نسمعه واحذر ان انت تتبعه او تذكره في هذا الكلام ادي عرض بسيط جدا في المسألة اللي بنأكد عليها دايما اخواني انه آه، هل كل ما نقل ما نقل يحتج به
لا طبعا وهل كل ما خالف تعتبر مخالفته لا طبعا الله يرضيك دي اساسيات الف باء اتكشفت فيها عورات قوم في تلك الايام التي خلت كانه عمال يولد النمله في البحث على اقوال بس قال قيل وفي قول وقال وحكي ويجيب الاشياء دي يسي- ي- يشيل او ينزع صيغه التمريض ويخليها على انه قول وطبعا الشك ده غش وبقت فضيحة أسود مما كانت يمكن لو عرضها بصيغة التمريض كما حكيت يبقى بتكون أبرأ له لكن يقص صيغة التمريض ويعتمد على أنه قول ده يتهم آآ آآ آآ وبالتالي لا يؤخذ منه علم لأنه غير أمين لأنه أصبح صاحب هوى وبيتبع هواه بأدنى تأويل يتأوله كما سبق وكما آه، ذكرناه مرات ومرات فرحم الله الإمام الشافعي تراه في هذا الكتاب سيد من السادة الكبار في الفقه وأصوله رضي الله عنه قال في الخاتمة قال فمن أين تراه أنت قلت ما يعلم كل الناس كل شيء الله أكبر ما يعلم هقول لك إيه والله يا ناس يعني آه، يعني رحم الله الشافعي رحمة واسعة ورحم الله السلف الصالح قال قلت ما يعلم كل الناس كل شيء الله أكبر وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه سبحان الله لأنه نعم اه شفت يعني شفت حتى السياق شفت حتى السياق يا سبحان الله يبقى في وفوق كل ذي علم عليم وفي الذاكرة خوانة صح ولا لا؟ معايا نعم ولا لا؟
يا شيخنا اه يا شيخنا نعم يعني ما حدش العلم ملوش كبير ولا ينتهي ولا ينتهي طريقه تمام اللي بيظن انه بس انه بقى بيتعالى على العلم ويأنف ويجعل نفسه سيدا بشهرة إعلامية خداعة أو بشهادة مسكينة حطها في حافظته فيوصف بالدكتور على اسم ماجستير أو دكتوراه دي ده, ده خوار ده خوار بيضحك على نفسه وبيضحك على اللي حواليه تمام لانه في حقيقه العلم كل ده ملوش قيمه اللي له قيمه هو العلم والعلم من طلبه لانه الاصل في طلبه مما يبتغى به وجه الله واللي بيبتغي بوجه الله الله عز وجل بيوفقه ويسدد خطاه اما ان طلبه لاجل دنيا يصيبها ومن الدنيا التي يصيبها هو الذكر والثناء من الناس تمام مو العلم مو العلم تمام فعندئذ لا تجد له قبولا ولا تجد له رفعة عندما يصطدم مع طالب فأول درجة من درج العلم بيفضح أمره ويكسر شوكته لأن الريحة بتبان وذاك الإمام هنا يقول آه، ما يعلم كل ناس كل شيء سبحان الله وده شيء طبيعي تمام وما يؤمن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه الله مع أن أنت ب- بتنسب إلى علم لكن لكن قد تسأل وقد يغيب عنك السؤال بكل شجاعة وكل سرور والله الآن مش حاضرني فيها شيء أو اتكلم باللي حضرك والمسألة إن شاء الله بنبحثها وبننظرها ونأتي بها أنا ما سمعتهاش آه، إلا من آه، آه، آه، اثنين آه، تلقيت عنهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين آه، رحمه الله والشيخ الغديان آه، كان في إثري آه، مجلس دورة علمية في مكة أتيت إليها من الرياض وكان بيتكلم في قضية وسئل بسؤال فغاب شوية كده وتأمل دقائق بسيطة وقال والله هذا ما بيحضرني في شيء الآن آه، و- و- و- وانتبه من الكلمة بكل شجاعة يوم هشوف أنا الآن بذكرها من سنوات طويلة أحترم القوم لأنهم مشوا على طريق السادة إن دي ما فيش فيها حرج ولا فيها أنفة تمام آآ آآ وده قالها مالك من قبل لما سئل الأسئلة وجاء بيقول بيسأل عن الاستواء تمام إيش قال مالك لما أر- ظل يطأطئ رأسه بيعيد حساباته وبرجع الشريط عشان يشوف السؤال ده محله منين واجيبه منين ومالك مبنى 79 مش لما يجي واحد مخزول بيقول لك الطلاق الشاف ولا يقع ويجي واحد بيتصل عليه من المحتمين خارج البلاد يقول له يا رجال ده منين؟ بيقول له منين؟ بيقول له ده علم المصريين يا خي عليكم على المصريين يا اخي خي عليكم على المصريين علم ايش المصريين؟ ما بتكلم باسم المصريين، المصريين فيهم فضلاء واكابر محترمين انت تستهبل فطبعا من حقه هذا الكلام وكان عندي كبر وانفه ولا بد ان يسقط تمام ولم يمكنه رب العالمين ولا يمكنه رب العالمين ابدا لانه لم ولن يبتغي وجه الله ابدا بل شهرة خداعة كذابة ولا بد من سقوط هؤلاء القوم فهم يعني استطيع ان اقول ايه زعانف آه، زوبعة وبتزول والعلم باق ولا شك فطبعا آه، تتفقوا معي بانه الامام الشافعي كبير الشان على القدر بهذا التاصيل العلمي في غايه الاهميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. طيب اللي عقد الباب الأربعين آه، باب من اصبح جنبا في شهر رمضان قال رحمه الله اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري ده مدني عن أبي يونس مولى عائشة عن أبي يونس مولى عائشة أبو يونس ده ده هو مشهور بكنيته كده وده من الثقات تمام رجال مسلم وأظن جماعة من الأربعة آه عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله الرجل ده يبقى إيه حبايبي
دكتور صحابي يا ناس مع- معاك يا شيخنا نعم يا دكتور
كمان انتوا معايا ولا انا نعم يا دكتور نعم لا احنا بنقفل والله يا شيخنا الميكروفون عشان بس الايه ال- الدوشه اللي حوالينا اه طيب ماشي خلاص احس بس ان حد معايا بس ما يبقاش انا لا يا لوحدي.
شيخنا حضرتك يا شيخنا تمام اي بس اه عن عائشه ان رجلا قال لرسول رجلا يبقى الرجل ده مين؟
صحابي صحابي صحابي.
هل يضرني؟
لا لا طبعا بس يبقى يبقى ال- دي حياتي في اشياء جميله ايضا آم، عن ابي هريره وغيره وسبق طبعا م- مثله كثير فالصحابه كلهم عدول فلا تضر جهالته او عدم معرفه اسم الصحابه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم آه بسم الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز بقى ده السؤال فبدل ما قال له لو نعم يجوز او لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم صح يبقى كده الاجابه ايه
وضحت وضحت طب لو الراجل طلع آه.
في شيء من يعني آه آه، يعني انا هنشبه بينا احنا لم يفهم يعني هتبقى بين- بين احنا مثلا لما يجي مثلا واحد يسال احد اخواني الفضلاء آه، او يسالني او اي حد من حبايبنا اللي بيتعرضوا ليه المجالس والعلم الى اخره بيقول له بقول له انا افعل كذا وكذا يقوم يطلع يقول لك يعني يا شيخ اعمل ولا ما اعملش تقوم تقول له ايه بقى انت اقول له متى متى اعمل اقول له اعمل كذا ده- ده ده- يخيبك انس بقى انا ب- ب- بقول انت قلت كده وهو قال لك يعني يا شيخ اعمل ما ايه؟
انا ما انا مش هقول يا شيخنا الرد الفعل التاني آه، طيب خلاص كده وصلت خلاص مش هو الرد الثاني هو هو بيجي اصل بص، آه، آه، انت انت سبحان الله ليه انا بقول الاشياء دي يا اخوانا بغايه الاهميه البعض بيجي ويقوم يعرض عليك سؤال فانت بيصعب لا سيما من الناس اللي هم اصحاب اللحى
آه.
ويبدا يتحط نفسه يحط نفسه في موقف ويتآلى على العلم انت سألت عاوز تعرف خلاص وانا ظن فيك حسن وعايز افقهك واعلمك ازاي او دي جت منين نعم.
فبقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة هو حاجة من اتنين لا اما ان هو مجرد شخص ملتحي يبقى ما لغاش نفسه في شيء ملوش فيه ويقول والله انا ما اعرفش ولا اعلم واسال فلان انت عشان الكلام المنقول بطريق غير عالم بالامور بيحصل فيه غلط
نعم.
معايا ولا لا أيوة يا شيخنا نعم.
بالضبط او ان انت تكون طالب من الطلبه والمساله غابت عنك بسال من تراه للمساله احد مشايخنا الفضلاء اللي بحسبهم على خير واللي هم كل يوم في زياده وعلى علم وعلى اطلاع وبحث الى اخره تمام طيب يوضح لك المساله لا اما انت ما انتش فاهم حاجه في اي حاجه وعايز بس تاخد الكلمه من الشيخ وخلاص واجري بيه وبتلعب بيها مم.
فبتوضح له المسألة بيقوم هو تلحظ منه ان هو بيقطع عليك وعاوز ياخد الحتة اللي عايزها انا بتعصب عليه بقول له روح انا ما عنديش كلام لاني بشم ريحته
ماشي وتخاف ان يزور عليك ويدلس عليك بالشكل ده لانه انت ما انتش عارف هويته صح ولا لا صح نعم.
بخلاف اللي هو بقى ال- المعروف لك والاخ الحبيب الكويس وعارف طريقه ومنهجه الى اخره آه، ب- الامر يبقى معاك ايه آه، مفتوح لكن لما يجي شخص غامض ويتكلم معاك بهذه الطريقه فانت بتفهم طريقته بتفهم ريحته فابعدنا عنه وعن مشاكله وروح مطرح ما يروح واضح ولا لا دي الاشكال دي آه، جاءت كتير واتقابلت معها في مسجد كتير وخارج المسجد تمام كده ازاي؟ آه، واظن حدث مواقف منها آه، معانا اخونا الشيخ احمد ابراهيم مره و واخيرا الشيخ محمد غريب وبعض الحبايب اللي كانوا بيقابلوه في مكان العمل وال- وال- والكلام ده تمام مش هنفتح في الامور دي بقى المهم انتبه لهذا الشيء وانس اظنه ومحمد عبد الحافظ موقف زي كده طيب بقول ايه بقول وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم يبقى هنا آه، ده بسم الله من اصبح غلما في شهر رمضان طيب آه، يقول حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر اللي هو اللي هو م- آه، انتبه مش ابو بكر ان هنا ابو بكر الصديق انتبه لان الاسلام كما ترى نازل نعم ده سمي مولى ابي بكر ابن الحارث ابن هشام مولى ابي بكر ابن الحارث ابن هشام ده من الثقات من رجال الجماعه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ده من الثقات الفقهاء من الطبقه الثالثه تمام آه وده من الطبقه الثالثه اللي هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم تمام يبقى نعم.
سمي مولى ابي بكر اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر مين ابو بكر انا ذكرته لك انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن هنا في اشاره جدا مهمه اصطلاحيه الحافظ ابن حجر لما صنف التصنيفات يا اخواني و... و... وصنف ال... ال... الرجال الطبقه الاولى اصحابه وبعدين الثانيه كبار تابعين وبعدين الثالثه آه بدا يضع فيها اللي هم ال- آه، مراتب التابعين بيقول في الاخر كده من ال- ال- الاولى خلاص والثانيه كبار تابعين والمخاضره بقى بين الاثنين يقول بقى من الثالثه الى الثامنه على على تنسيق الحافظ ابن حجر ده على المشهور آه، نعم.
واللي عليه العمل عند المعاصرين آه، من الثانية إلى الثالثة بيقول غالبا بعد المئة انتبه يبقى وفاته بعد المية لذلك أنا دونت من الواقع العملي اللي احنا بنشوفه هو قدامنا وادي مثاله بقول وهم الذين ماتوا بعد المئة غالبا
اه صح ليه؟ هيأتي واحد زي ده مثل 94 وحطهم الثالثة أيوة.
وعندك النخا وغيره وغيره قبل المية بسنة باثنين إلى آخره وحطوا في الثالثة صح.
يبقى غالبا هم بعد المئة لكن تأتي بعد ال ال ال الشوارد أو بعد الندرة فبيحطوهم من نفس الإيه؟ من نفس الطبقة لا هيقدر يقولوا من كبار التابعين ولا هيقدر يقول اقل من كده بنزول فهو حطها من باب الايه من باب من باب الاجمال وهنا بنرجع للقاعده بحكم الغالب والنادر لا حكم له واضح معايا ولا شيء هذه جزئيه مهمه طيب آه.
يقول اللي هو أبو- ابو بكر كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينه فذكر له ان ابا هريره يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما عن ذلك قال أبو هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم إنه كان آه، آه، قبل ذكر ال- آه، الآية آه، الآية أحل لكم الصيام آه، إلى آخره إنه كان إذا أكل أو شرب ثم نام فأصبح على الفجر جنبا لا يصوم واضح
واضح شيخنا طيب فهنا أبو هريرة بيقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فلما الكلام يعني صعب على الأذن على غير المعروف والمشهور قالوا طيب روحوا لمين؟
لأمهات المؤمنين بالضبط فهم اعلموا بحال أعلم.
النبي صلى الله عليه أعلم.
وسلم من هذا الجانب نعم.
فروح لعائشه رضي الله عنها وام سلمه وهم من مشاهير زوجات النبي ومعروفات بالعلم تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الاسناد ده خمطره مالك سمي ابو بكر مروه م- مدنيون صح؟
اه ايوه يا شيخ.
اه ومروان بن الحكم طبعا اللي هو ابن ابي العاص الاموي ده من الطبقه الثانيه وده آه، آه، كان آه، طبعا آه، صاحب خلافه مات سنه 64 هجريه خرج له البخاري وغيره في العصر الاموي. قال ابو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشه فسلم عليها عبد الرحمن وقال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان فذكر له ان ابا هريره يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم فقالت عائشه ليس كما قال ابو هريره يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان لي- ليصبح جنبا من جماع غير احتلام
عن عمد كمان اه طبعا آه، دي بقى على انه والقضيه دي اتكلم فيها الائمه على انه عليه وسلم لا يحتل من الحلم من الشيطان الى اخره المهم ان في يبقى حتى لو لو لم يذكر تذكر الجماع آه، آه، استحياء او حياء يبقى هو من الجماع حتما لكن صرحت ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم ثم يصوم ذلك يعني اصبح على الفجر وهو جنب يبقى يعني كانه اتسحر وكل ونام واورع انه جامع زوجته فاذن الفجر فقام فاغتسل فصلى مش ده اللي احنا حافظينه؟
ايوه يا شيخنا بالضبط لكن لو هنيجي على كلام ابو هريره من اصبح جنبا افطر خلاص ذلك اليوم يبقى في الحاله دي م- لا يتم صومه ولا يسلك ملتخ الصائم يبقى اليوم ده راح عليه يبقى اغذيه بعدين ده ظاهر الكلام قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمه فسالها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشه فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتا فأخبره قال مروان أقسمت عليك يا أبو محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هريرة فلتخبره بذلك الله اظن الحوار مفهوم
نعم شيخنا.
ارجع بقى وخبره بالكلام ده وشوف بقى ال- اللي هيحصل واللي هيحصل وخرج الكلام ده على العصر اللي احنا عايشينه وشفناه تمام قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك قال له على الحدث فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك قال إيه لا علم لي أنا ما عنديش علم إلا اللي أنا قلته ده انتبه بقى نفس القضية بتاعت عباس.
ابن عباس مع مين اسامه بن زيد وسعيد الخدري لا أسامة ملوش دخل يا شيخ أنا لا ما هو اسامه بن زيد اللي هو ح- أخ- اللي هو المخبر اللي اخبر عبد ابن عباس حبيبي ما تسرعش يا واد، ما تخليش اقول لا اه لا.
شيخنا، آسف. حاضر.
يبقى اصل القضيه بين ابن عباس وبين ابي سعيد سعيد الخدري ركز بقى حاضر.
انت هتاتي الواسطه
لما يسال لما ابقى احسن لما بقول له منين مم.
نفس الواقع اهي شوف عظمه السنه وحلاوه السنه وحلاوه الماثور لذلك انا ما زلت عند كلمتي بقول لا ينعت بعلم ولا يوصف به من كان بعيدا عن الماثور لا يفضل عاله تمام نعم شيخ شوف الكلام فبيقول لا علم لي بذلك اللي عندي علم بيه انا قلته انما اخبرنيه مخبر الله حلو تعالوا بقى نشوف من المخبر والا اذكر لك من المخبر لي بذلك انما اخبرنيه مخبر آه يبقى هنا واحد اثنين سلمى محافظة اثنين ثلاثة طيب خلاص مذكرها الإمام رحمه الله أقول لك بقى المخبر المخبر يا سيدي عند مسلم وعند النسائي وعند غيره من المخبر المخبر الفضل بن العباس حلو والمخبر الثاني اللي هو أسامة ابن زيد الفضل بن العباس عند مسلم وأسامة بن زيد عند النسائي ولذلك لما جاء آه، هذه الرواية التي آه، اكتفى بها الشافعي رحمه الله وضحت الروايات الأخرى في الباب لما لما آه، آه، خولف أبو هريرة بهذا الكلام وجاءه هذا الحوار وكأنه بيقول له أبو هريرة بيقول لك دي جبتها منين أو إلى آخره ف آه، ال- تلون وجهه تلون وجه مين؟
ابو هريره أبو هريرة وأقسم برب البيت وأقسم برب الكعبة إن ده مش من عندي أخبرنيه الفضل ابن العباس وراية النسائي اللي هو أسامة ابن زيد حلو ده المأخذ يبقى في هذه الحالة أظهر الواسطة اللي هي بقى هنقول هنا المخبر هنحطها بقى نكتبها اللي هو الفضل ابن العباس ده عند مسلم والتاني أسامة ابن زيد عند النسائي تمام
نعم.
يبقى تلحظ انه ابو هريره لما قال هذا الكلام آه، قال هو ما سمعش من الرسول لكن سمع من مين من وصف من صحابي عن الرسول بالضبط يبقى سمع من الصحابي عن الرسول ومع ذلك قال موثقا لقولهما عن الرسول صح نعم يبقى صح.
عند مسلم صرح بل لم يسمعه من النبي انما سمعه من الفضل الروايه اللي معانا دي الان بتقول انما اخبرني مخبر طب هو ما اخبرش ليه بالواسطه ما اخبرش بالواسطه لوثوقه بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وانهم عدول فيما بينهم عن النبي لم يكن يكذب بعضهم بعضا نذكر رواية أنس ابن أنس.
مالك اللي ذكرها ابن خزيمة في التوحيد نعم شيخنا ولم يكن في يكذب بعضنا الحديث بعضا الطويل بتاع الشفاعة وفي آخر الحديث الرجل بيقول له أكل هذا سمعتهم آه، سمعته من النبي مرة تروي الحديث طويل ومرة تروي المتن بتاعه مختصرا كده سمعته من الرسول إيه اللي حصل من أنس غضب وقال لم يكن نفس يكذب الوضع.
بعضنا بعضا تغير وجهه امتعط وجهه عن الرواية وقال له قال ايش تدخلون لم يكن يكذب بعضنا بعضا لا يكذب بعضنا بعضا يوثق بعضنا بعضا مم.
يبقى انس خد عن ابن عمر هيقول قال الرسول موثقا بدون كلام خد عن عمر خد عن عن عن الى اخره ادي واقعه ثانيه وثالثه ورابعه تؤكد على على هذا آه، آه، الاصل يبقى فيه تعديل آه، تعديل الصحابي لمثله وانهم آه، معدل موثقون وده شيء مجمع آه، مجمع عليه تمام وهكذا لم آه، صرح بأنه لا علم ل- لي بذلك وأيضا قد يكون على الاحتمال الثاني بأنه ده وقع في آه، في ابتداء الأمر قبل فرض آه، الصيام ولما جاءت الآية كان الحكم الآخر ده وارد وده وارد لكن دي في مسألة في غاية الأهمية كما ظهرت يقول الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن مشهور كما سبق مرات قال حدثني السمي مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن عائشه ادي لطيفه اسناديه ايضا في الاسناد اللي قبل كده ذكر قال انه سمع ابي بكر ما جابش تمام الاسم نعم.
سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر فاللي ما عندوش علم بالرجال مش هيفهم المطلوبه فقال أبو بكر الصديق
أي.
لكن اللي عنده علم بالرجال يبقى رجال في الروايه الثانيه رحمه الله وسرد الاسم بالكامل عشان اعرف مين ابو بكر ومين الاب اللي راح معه. آه عن عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح الصبح وهو جنوب فيغتسل ويصوم يومه. يبقى وضحت ال- السؤال الاول اللي هو في الاسناد 213 لما النبي اجاب عن السائل بفعله وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم قال الشافعي رحمه الله فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالم طبعا ال ال آه، قلنا على التأويل إما أن يكون ده في بداية الأمر عشان نوجه بين آه، بين النصين آه، يبقى هنرجع لمسألة الفضل وأسامة ويكون ده قبل ابتداء الصوم وبعدين ل- لما جاء آه، أبو هريرة علم علمه قديم والعلم الحديث بقى والشيء اللي جاء بعدين اللي هو من طريق عائشة ومن طريق أم سلمة فأخبرها بما لم بما لم يعلمه أبو هريرة ولا يعلمه أسامة ولا آه ولا آه الفضل.
ولا الفضل ودي هترجعنا لآخر الصفحة 186 ما يعلمه كل الناس كل إيه كل شيء كل خلي بالك أنت بتتكلم في أصحابه وذلك نعم.
يا إخواني من الأصول المتفق عليها إنه علم النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، إن غاب عن أحدهم أي أحد الصحابة لا يغيب أبدا عن عموم عن جملتهم مم.
عن عموم الصحابة ول- وده بيؤكد ما نص عليه الشافعي وأحمد وابن المديني وابن خزيمة والبيهقي وهلم طريق السلف رحمهم الله تعالى إن أي باحث في أي مجال علمي موجود لابد ليسمى في الفقه أنا بقول الفقه ده غابة غابة غابة موحشة تمام ما ينفعش حد يدخلها ويمشي بقى بدون كشاف أبدا يبقى لابد من الهدوء وصبر المرويات فيها وفهم مناط الحكم من الدليل المذكور بعد بعد ثبوته وتحريه فهنا الإمام يقول رحمه الله تعالى آه، يبقى خد بحديث عائشة أم سلمة وأعرض عن حديث أبي هريرة الذي قال فيه ما قال يبقى ده فايدة جدا مهمة آه، آه، ذكر الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبنقول هل كل مخالفة تعتبر
لا طبعا أحسن أدي أدي أغلب الصحابة.
أنا ما بجيبش حد من دماغ أنا مم.
أدي الكلام هو موجود ما تجيش بقى تقول لي وفي قول وجعل مسألة خلاف كبيرة والصحابة اختلفوا و... والأئمة اختلفوا اختلفوا الأمة رحمة شغل العبط اللي احنا بنسمعه ده كله أبدا أبدا أبدا هذا هو الدين والحمد لله بين الشيوخ المعاصرين والطلبة كل شيء بقى متاح يبقى يبقى ما فيش داعي للتنطيط بد- بدون اصول ده العلم اللي عنده استعداد يتكلم الف مرحله بهذه الضوابط ما عندوش يبقى يقفل بقه ويسكت لو حصل ده مش هتلاقي اللي بيحصل ده ابدا هتلاقي ما يتكلمش الا من كان اهلا للكلام صح واذكر ب- بباب البخاري باب العلم قبل القول والعمل ولا مش مش من ضمن اصول السلف هو انا اخترع ولا اقعد اقول انا سلف السلف الصالح والسلف الصالح وطريق الحق والبدع واهل البدع وإشي ونقعد نوالي ونظبط لبعض على كلام مش مظبوط وانت من اول ناس المخالفين طريق السلف لانك تكلمت بما لست اهلا له واهلا فيه واذا وصل الامر في غير اهله خربت الدنيا ما ده موجود اهو موجود يبقى انا ما اتكلمش الا لما يكون عندي اصول فقه منضبطه عندي وقويه وعندي اصول حديث بغير الجناحين دول مش هقدر اطير ها حاج بقى لو حضرتك بتتكلم في فقه ومسائل فقهيه ومستجدات معاصره موجوده وعمال تخبط طبعا ده اكبر مصيبه والواقع يشهد على هذا الموجود فيقول الامام آه، أخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوج النبي دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها بدأ يعلل أنت ليه أخذت بده وسبت ده مع إن إحنا قلنا العضو آه، اللي أبو هريرة ما عنديش علم بيه والأبو هريرة قال هذا وبالطبع هيكون الفضل وأسامة بنفس الطريق ولو علم لا قال بما قال ورجع ابو يبقى ابو هريره رجع هنا ولا ما رجعش؟
راجع يا شيخنا احسن والروايه تدل على هذا في الباب واظن المساله ذكرتها بتفصيلها في آه، في في كتاب الصيام من بدر التمام فهو ال- آه، يبقى دي آه، ثبت رجوع آه، آه، آه، ابو هريره من هذا الوجه ومع ذلك الامام شوف بقى المخارج الجميله بيقول اخذ بحديث آه، عائشه وام سلمه ازاي؟ واحد انهما زوجتاه وزوجته أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا
مم. صح يعني يعني آه إخواني ربنا يحفظكم أيوة شوف بقى وجوه ليه أخذت أولا أنت أخذت قالوا دول زوجات النبي
شكرا هم أعلم بهذا من رجل الرجل ده أصحابي تمام يبقى من زوجات انتبه دي بيسموها القرائن الدالة على مأخذ الإمام ليه أنا أخذت دي يبقى أولا ده دول من زوجات الرسول والأمور دي خصوصيات رسول في بيتي أسأل مين؟
ال- اهل الاختصاص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا مؤخص.
آه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدي عائشة وأم سلمة من فقهاء آه، آه، ال- آه، الصحابة رضي الله عز وجل عن الجميع بيقول إيه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا ال- ال- اللي أنا حكيته ده الآن وأبو هريرة قالوا وصل الخبر بيه سماعا ولا خبرا؟
لا،
خبرة لا، الاثنين يا شيخنا خبرة لا هو قال خبر انه اتنين اخبر بذلك وفنان.
بس تمام لا لا، الان اتنين.
اثنين فنان وحريف ايوه يا شيخ- الله يحفظك يا شيخنا ايوه واخد بالك إيه- ايوه فاخد هو الاصل خبر صح نعم على لكن- الروايه التي ذكرها الشافعي وعلى التفصيل المذكور هتكون على السماع من الرسول كما لو سمع بها من الرسول نعم لوثوقه بالواسطة بينه وبين الرسول وهم مين؟
الصحابة رضي الله عنهم الصحابة فهنا الشافعية أسدل لنا فائدة أخرى من روائع الاصطلاحيات إنه عندك ده سماع وده خبر وده بنجيبها منين؟ في ابن عباس لما قابله أبو سعيد الخدري اه وبلغ أبو سعيد الخدري من طريق عكرمة وغيره لما قال حديث الربا في ال- ربا الفضل واتقال عليه قال له عكرمة يا أبا سعيد احنا اتعلمنا من ابن عباس كيت وكيت فسكت أبو سعيد الخدري وقال من أين له والله ما بدري ده ابن عباس وقال هذا فلما تقابل الخدري مع ابن عباس بيقول له من أين لك فقال إنما هو إنما حدثنيه أسامة بن زيد عن رسول الله خلاص سكت أبو سعيد شوف بقى الكلمة الجميلة ودي بتعنينا هنا أبو سعيد قال وأنا أحدثك بما سمعته
مم.
بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟
نعم يبقى مباشرة ده اسمه السماع المباشر من مين؟
من النبي صلى الله عليه وسلم من الرسول على نعم.
الرواية بتاعت ابن عباس هنا في خبر سمعوا من مين من أسامة ابن زيد ولو لوثوقه بأسامة الصحابي قال رواه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مم.
وده أبو هريرة معانا مثال تاني اللطائف دي في غاية الأهمية ليه؟ إخواني الفضلاء اللي هم منشغلين بس بس بعلم المصطلح النظر اللي عمال يعيد ويزيد فيه 500 مرة هيقع في المطبات السوداء دي انت معايا ويقرا معاك.
بقى وفي روايه وما اعرفش ايه ويجيب كلام متكلمين في كلام اللي هم آه، المعتزله ويخبط تخبيط اسود وهو بعيد عن لكن انزل ميدان العملي للائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه تجد هذه العظمه والمغرب اذن
يا شيخ.
اه المغرب اذن طيب الحمد لله نقف عند الجزئيه دي ان شاء الله ونبدا في المجلس القادم واسال الله عز وجل ان يعفو عنا جميعا وارزقكم واياكم وفقه في الدين ونلتقي على خير ان شاء الله